السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد اللهم صل على عبدك ونبيك ووليك وصفيك ورسولك وحبيبك وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين ثم أما بعد هنتكلم الليلة بإذن الله يا إخواني بإذن الله بعد ما اتكلمنا امبارح عن الدعوة الجهرية من أجلك يا فجر الإسلام عن العذاب الرهيب اللي الصحابة دقوه أول ما جهروا هم والنبي عليه الصلاة والسلام بكلمة الحق هنتكلم الليلة إن شاء الله عن خمس سنين من عمر الإسلام خمس سنين من الطريق اللي النبي مشى عليها عشان ينقذك وينقذني وينقذك خمس سنين النبي مشى على الجمر هو والصحابة فيهم ممكن نكون هنتكلم عنهم في ساعة ولكن عاشوهم الصحابة اليوم بسنة 1800 يوم يا جماعة موضوع حلقه الليله ب 1800 سنه تحملهم الصحابه من الالام اللي كانت فيهم هنتكلم النهارده ان شاء الله عن الفتره من خمسة مكيه لعشرة مكيه خمس سنين من بعد الدعوه الجهريه وابتداء الاذى بسنتين بعد اصرار النبي عليه الصلاه والسلام بعد اصرار النبي على انه يجهر بالدعوه واصرار الصحابه انهم يجهروا بالدعوه زاد الاذى جدا زاد الاذى جدا زاد التعذيب زاد القتل زاد التهديد بالقتل زاد الكوي زاد الوان وحش وحشية من التعذيب للصحابة رضي الله عنهم أصبحت الحياة في مكة لا تطاق ولا تحتمل أصبح يقينا لازم في حل لازم الوضع ده لا يمكن يستمر أصبح الصحابة مهددين بالفتنة في دينهم الصحابة بقوا يروحوا للنبي عينيهم مليانة ألم وجسمهم العذاب على كل حتة منه نعمل إيه يا رسول الله نعمل إيه لازم قرار سريع ودن ابن مسعود طارت وهو بيجهر بالقرآن جلد مصعب اتقشر ظهر خباب اتكوى شعر خباب نتف كله سمية اتقتلت وبعدها بثلاث ثلاث ايام جوزها ياسر اتقتل في التعذيب ام شريك اتطلقت سيدنا الزبير جاله امراض صدريه الصحابه خلاص لازم قرار سريع يا رسول الله زنيره اتعمت هنعمل ايه يا رسول الله كل ما العدد بتاع الاسلام بيزيد كل ما التعذيب بيزيد يا رسول الله خلاص ما عادش في حد له حرمه اي حد يثبت عليه تهمه الاسلام بينكل به في مكه مهما كان مركزه يا رسول الله مش قادرين نشوفك تتاذي يا رسول الله ده شد علينا من كل العذاب اللي احنا فيه اطفالنا يا حبيب الله اطفالنا جالهم جالهم صدمات عصبيه من كتر الذعر والخوف اللي هم فيه شوارع مكه شهدت على التعذيب والتنكيل بينا لازم قرار سريع وفعلا يصدر قرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرار ما اتخذش من عده قرون على وجه الارض قرار ما اتخذش من ايام سيدنا لوط في خمسة مكيه سنه خمسة مكيه يصدر قرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجره مجموعه من الصحابه الى الحبشه الحبشه اشمعنى الحبشه يا جماعه الحبشه يا جماعه ما كانش في مكان غيرها اصلا لان اي مكان في جزيره العرب كان هيترعب ان هو يؤذي الصحابه ما كانوش هيرضوا اصلا ولا هيروحوا مصر في المعارك الطاحنه اللي كانت بين الارثوذكس والكاثوليك هيروحوا فين الصحابه ما فيش غير الحبشه والحبشه دوله قويه لو خدوا لجوء سياسي هناك ما فيش حد يقدر يرجعهم والنجاشي النجاشي ده الظلم عشان كده ما كانش بيحب يظلم ده ان ملكه يتاخد منه ويبقى عبد ويتاثر وربنا يرد له له ملكه تاني فيبقى العصر بتاعه عصر كله مفيش اي اضطهاد ديني مفيش اي حد يظلم في هذه البلد العادله وليه كمان يا جماعه ليه الحبشه يا جماعه بعد 1400 سنه جه الاستعمار الغربي وقال لازم القضاء على الاسلام والقضاء على الاسلام مفتاحه القضاء على الدول الاسلاميه ومش هيقضى على الدول الاسلاميه الا لو قضي على مصر وقالوا بالنص ان مصر شجره جذورها في الحبشه لان منابع النيل حياه مصر باذن الله في الحبشه فقالوا اللي يسيطر على الحبشه على اثيوبيا وجنوب السودان والمنطقه دهيت يبقى خد مسك مصر من رقبتها ودي مخططاتهم النبي بيخطط لبعيد لبعيد قوي النبي بيخطط انه يفتح باب جديد للدعوه النبي عليه الصلاه والسلام بيخطط لبعيد يا جماعه ويهاجر الصحابه الحبشه ويبدا اول هجره بعد قرون من هجره سيدنا لوط ويصحى مكه كلها على زلزال زلزال محمد خلى الصحابه اللي معاه خلى جزء منهم يهاجر الحبشة. الحبشه كانت رحله رهيبه كلها مخاطرات رهيبه كلها تضحيات تخيلوا ما كانتش هجره من مكه للمدينه عرب لعرب لا ده من اسيا لافريقيا من قاره لقاره تخيلوا كانت هجره شكلها ايه الناس لا لغتنا ولا ثقافتنا تخيلوا الذهاب في الطريق كان مخاطره شكلها ايه 16 صحابي منهم اربع نساء يطلعوا في جنح الظلام ويسافروا منهم ناس على رجليهم ومنهم ناس راكبين واول ما قريش تكتشف الخروج تطاردهم عشان تقتلهم ولكن يوصلوا للبحر الاحمر قبل ما قريش تدركهم وربنا يبعت لهم سفينتين ينقلوهم وينجم لو كانوا اتمسكوا كانوا اتقتلوا يا جماعه النبي قعد مع الصحابه في مكه ولكن ارسلهم للحبشه فرار بدينهم عشان يعرفوا يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى طب لو كان النجاشي ما قبلهمش ورجعوا كانوا اتقتلوا برضه يا جماعه انا مبهور مبهور بسيدنا عثمان بن عفان اللي ساب تجارته وامواله وتجاراته ومحلاته وسافر يبدا حياته من جديد ويبدا يبني نفسه تاني من جديد ايه ده ايه التضحيه دي هجره الحبشه الناس اللي سافروا فيها منهم ناس ما شافتش مكه طول حياتها تاني 14 سنه يا جماعه هجره الحبشه اطول من الهجره للمدينه 14 سنه انت عارف يعني ايه واحد يطلع سنه خمسة مكيه يروح الحبشه يقعد خمس سنين يرجع عشرة مكيه هو بيحسم ان الاسلام انتشر في مكه يروح يلاقي عامل حزن والرسول بيؤذى بنفسه والسيده رقيه ترجع تلاقي امها ماتت يرجع الصحابه تاني يرجعوا الحبشه يفضلوا فيها لسته هجريه يروحوا على المدينه ما شافوش مكه تاني عاشوا حياتهم لربنا سبحانه وتعالى وتنزل سوره وتنزل سوره الكهف اللي ربنا اتكلم فيها عن اهل الكهف اللي هجروا وسابوا الدنيا كلها عشان ربنا لكهف مظلم ضيق عشان ربنا عشان الصحابه يتشجعوا على الهجره وتنزل سوره مريم اللي بتتكلم عن مريم اللي ربنا عمل لها معجزات عشان عبادتها واقبالها على الله وعشان يروحوا للحبشه اللي كلها نصارى يا جماعه يا جماعه قريش تصحى متزلزله ايه ده ايه اللي بيحصل ده ازاي ازاي قدروا يهاجروا للحبشه خيره شباب قريش يهاجروا ازاي ويجي خبر تاني يزلزلها النجاشي بكى وهو بيسمع القران هو يسلم ولا ايه ويجي خبر ثالث في وفد من الحبشه جه قابل النبي هو اهل الحبشه بداوا يفكروا في الاسلام ولا ايه ايه ده ما كانوش عارفين ان الاسلام بالقوه دي ما كانوش عارفين ان المسلمين لهم العلاقات الرهيبه دي ما كانوش عارفين ان الصحابه لهم قوه الثبات الرهيبه دي بحيث ان الصحابه رضوان الله عليهم رضوان الله عليهم يقدروا يهاجروا ويسيبوا وطنهم ازاي كان زلزال زلزل مكه كلها وتتجنن مكه ويقرروا انهم يبعتوا وفد رفيع المستوى باسم قيادات قريش كلها جهود دبلوماسيه مكوكيه فوريه يبعتوا عمرو بن العاص المحنك السياسي يبعتوه بثروات من اجل الهدايا هناك يرشي النجاشي عشان يبعت الصحابه تاني يروح للنجاشي يقول له دول مجرمين دول مجرمين اثمين اول ما قبل ما يكلم النجاشي ينزل على القساوسه المستشارين بتوع النجاشي يدوهم هدايا كبيره ويقول لهم خليكم معايا بعد كده يروح للنجاشي يديله هدايا خطيره تخيلوا الاسلام اتصرف قد ايه على الحرب بتاعته اتصرف قد ايه يا جماعه عشان الاسلام يتحارب احنا الدين جالنا بالساهل انما المسلمين في الوقت ده الدين جالهم ازاي الدين كان غالي ازاي ويرشي يحاول يقدم للنجاشي الهدايا بعد كده يقول له نزل على دينك ولا على ديننا انت قويهم ليه دول مجرمين دول ارهابيين دول مطالبين البطاله مطلوبين في مكه النجاشي يرفض لغايه ما يجيب جعفر بن ابي طالب ويخليه يناظر عمرو بن العاص مناظره يا جماعه اول مناظره بين الاسلام والوثنيه على ارض الحبشه اول مره الاسلام يمسك ميكروفون قدام الدنيا كلها والمناظره يا اما يطردوا بعدها يا اما يفضلوا في الحبشه جعفر بن ابي طالب يقوم يتكلم قدامه الكلام لو انت قدامك خمس دقائق طلعوك في مؤتمر عالمي قدام الغرب كلهم وقالوا لك اتكلم عن الاسلام خمس دقائق يا يحبوا الاسلام الاسلام يا يكرهوه لو قالوا لك خدي قناه فضائيه عالميه قدامك 10 دقائق تتكلمي عن الاسلام يا تقنعيهم بالاسلام يا اما ينفروا منه لو قالوا لك كلم حاكم فرنسا ولا امريكا ولا ايطاليا خمس دقائق يا اما تقنعه انه يبقى من انصار الاسلام يا اما يفضل من اعدائه تقول ايه تقول ايه جعفر بن ابي طالب قام في موقف رهيب يا جماعه احنا منا ناس لو شاب بيحب بنت ممكن في خمس دقايق يقنع امه انها ملاك نازل من السماء ممكن ناس ممكن لو كل اكله فراخ مقرمشه في مطعم اجنبي يجي في خمس دقايق يجوعنا كلنا بعد ما كلنا فطرنا من الكلام عنها لان يا جماعه الدعوه دي عايزه حب الدعوه مش فصاحه الدعوه حب في القلب رهيب للحاجه اللي انت بتتكلم عنها فتبدع في الكلام عنها الصحابه رضوان الله عليهم واقفين بيبصوا لجعفر وجعفر طالع يتكلم يا ترى هيقول ايه جعفر اول حاجه يقولها احنا كنا ايه قبل محمد كنا وحوش بنقتل بعضنا بعض كنا وحوش بنقتل بناتنا ولما جه محمد بيكلم النجاشي بيقول له لما جه رسول الله صلى الله عليه وسلم شال راسنا من بين اقدام الاصنام والاوثان عرفنا يعني ايه ربنا عرفنا ان احنا ما نسجدش لغير الله امرنا بالامانه بالصدق بالوفاء بالجوار بصله الرحم بالاخلاق النجاشي انبهر باخلاق الاسلام وبعد كده كده هي دي جريمتنا اللي عذبونا عشانها هي دي نجاشي كلمت جريمتنا اللي نكلوا بها عشاننا هي دي جريمتنا اللي كونا بالنار عشانها هي دي جريمتنا اللي عايزينك تسلمنا ليهم عشان يحاكمونا عليها رسولنا قال لنا ان انت ان انت الوحيد اللي هتنصرنا على وجه الارض رسولنا اختارك واحنا اخترناك و- و- و- واثرناك على الدنيا كلها النجاشي اتزلزل قلبه لما سمع عن النبي عن الداعيه بس لسه ما سمعش عن الدعوه عن القران لما جعفر يقرا عليه سوره مريم يبكي ويبكي القساوسه ويظهر ان المناظره انتهت لصالح الاسلام ويقول والله لا اسلمكم ابدا وتتهزم الوثنيه في المناظره وينتصر الاسلام ويرجع الهدايا لعمرو بن العاص ويرجع عمرو مخذول مهزوم كئيب حزين يرجع واول ما القريش تشوفه رجع وبقى الاسلام له مكان امن ومأوى يترعب اهل قريش كلهم هنعمل ايه هنسيب الاسلام ينتشر واخر مره يفاوضوا فيها الرسول وابو طالب اخر مره اخر مفاوضه يعملوا اجتماع في الحرم ويستدعوا الرسول عليه الصلاه والسلام الرسول جاي بيحسبوا ما يسمعوا عن الاسلام يقولوا له يا محمد والله والله ما نتركك وما فعلت بنا وما فعلت بنا انت عملت انت ضيعتنا يا محمد انت ضربت تجارتنا انت شوهت صورتنا قدام العرب كلهم وحولت صورتنا قدام العرب ان احنا وحوش مفترسه قطعناكم انت عبت الهتنا انت سفهت عقولنا انت ضربت تجارتنا انت اذيتنا انت مزقت جماعتنا والله ما نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك او تهلكنا الرسول عليه الصلاه والسلام كان في قمه الحزن ابو طالب اترعب على النبي قال له يا محمد انجي نفسك ولا تكلفني ما لا اطيق يا محمد هيقتلوك وهيقتلوا بني هاشم كلهم معاك ده هيعلنوا الحرب على بني هاشم الرسول يصر اصرار رهيب على الدعوه ويقف ابو جهل ابو جهل وصل للجنون خلاص يقسم انه هيقتل محمد ويحصل اللي يحصل يقسم انه هيجيب صخره كبيره شديده واول ما محمد عليه الصلاه والسلام يسجد في الحرم يشدخ بيها راسه وتاني يوم الرسول يروح الحرم زي كل يوم بيتحدى مكه كلها واول ما يسجد يشيل ابو جهل الطوب الكبير الحجر الكبير ويشيلها للنبي شويه ويرجع ابو جهل مرعوب مفزوع عرقان وشه محمر ايه يا ابو جهل في ايه ايه يا ابا الحكم في ايه يقول لهم رايت بيني وبينه خندقا فيه نار واهوال واجنحه ايه ده طب وما اسلمش ليه ما اسلمش وفرعون لما شاف البحر اتشق لموسى ما اسلمش ليه دي قلوب ماتت خلاص يا جماعه ربنا كان بيأيد الدين بالمعجزات في الوقت ده ابو جهل تفشل محاوله قتل الرسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقى واضح قدام قريش يبقى واضح قدام قريش يا جماعه ان خلاص بعد اسلام حمزه وعمر وان بعد الجهر بالاسلام في الحرم وبعد ما الصحابه بقوا بيصلوا في الحرم وبعد ما الهجره الحبشه نجحت وبعد ما الرسول رفض اي مفاوضه واي تفاوض واي تفاهم اصبح من الواضح بعد ما الاسلام بدا ينتشر ان الحديد والنار ما هماش قادرين على ايمان الصحابه ان الكرابيج بتاعه مكه مش قادره عليهم ان التعذيب بتاع مكه مش قادر عليهم كان لازم يشوفوا حل حل رهيب ومفيش فيه رحمه حل في قمه القسوه بس يخلصهم من اللي بيحصل ده واخيرا يلاقوا الحل يوم واحد محرم سنة سبعة مكية يجتمع المشركين في الخيف خيف بني كنانة جنب رمي الجمرات بتاع الحج ويتقاسموا ويقسموا بالله ويصدروا قرارات ممنوع من اول النهاردة واحد محرم سبعة مكية ممنوع ان حد يتجوز من بني هاشم او يجوزهم ممنوع ان حد يبيع لهم او يشتري منهم ممنوع ان حد يدخل بيتهم او يدخلوا بيته ممنوع ان حد ييسر لهم اي سبب للرزق ممنوع ان حد يرحمهم لحد ما يسلموا محمد نقتله وبعد كده نعفو عنهم ويتقاسموا بيقسموا بالله ويكتبوا صحيفه ويعلقوها جوه الكعبه عشان يبقى لها قدسيه متخيلين النبي متخيلين الصحابه ثلاث سنين هيعيشوا لا حد بيبيع من بيبيع لهم ولا حد بيشتري منهم ولا ليهم دخل ولا جواز ولا اكل ولا شرب متخيلين الجوع والعطش متخيلين الازمه الرهيبه اللي دخل فيها الاسلام كانت مرحله خطيره قوي يا جماعه قوي كان الاقتصاد في ايد مكه فعلا يعني هيموتونا من الجوع ولا ايه النبي بقى مهدد بالقتل كل ليله ابو طالب كان بينيم النبي في فراش حد من اولاده ويخلي حد من اولاده لما كان النبي من شده حبه للنبي عليه الصلاه والسلام احسن يدخلوا بالليل يقتلوه الصحابه كانوا مهددين بالموت من الجوع اطفال الصحابه كانوا مهددين بالموت بالمجاعات زي اطفال العراق واللي احنا شفناه في اطفال العراق ثلاث سنين 1080 يوم ب 1080 80 سنة تخيلوا يا جماعة من واحد محرم سبعة مكية لغاية عشرة مكية حصار رهيب غزة لما اليهود ضربوها وحصروها 20 يوم الأمة كلها قلبها اتشق تخيلوا النبي ثلاث سنين يا جماعة تقدري تقدري تدخلي الشعب لو انت كنت مع الصحابة لو احنا مكانهم يا جماعة كنا استحملنا وتحاصرنا وجوعنا جوعنا يا جماعة الوقت اللي بيقولوا المقاطعة ماشي نقاطع بإذن الله ولكن المقاطعة في ايه في الاستيراد ما نستوردش زبدة لورباك و- وحليب انكور و- وجبنة بيشا ما نستوردش الحاجات دي هو دي المقاطعة ولا المقاطعة في التصدير المقاطعة اللي تشل اللي قدامك انك تقاطعه انك تصدر له احنا ما بنصنعش حاجة عشان نصدر حاجة اصلا لو ما فوقناش هنروح في داهية يا جماعة الرسول عليه الصلاة والسلام بعد 14 سنة وهو خارج غزوة حنين يقول للصحابة ميعاد التقاء الجيوش في خيف بني كنانة نفس المكان اللي من 14 سنة اتفقوا على شعب ابي طالب فيه ليه يا رسول الله عشان اوعوا تنسوا اوعوا تنسوا الاهل الباطل حاربونا قد ايه اوعوا تنسوا اتعمل فينا ايه اوعوا تنسوا معتقلات اليهود اوعوا تنسوا ضياع فلسطين والعراق اوعوا تنسوا قنابل الفسفور اللي حرقوا بيها اطفال في غزة اوعوا تنسوا امريكا عملت ايه في العراق والامة وافغانستان اوعوا تنسوا اوعوا تنسوا اليهود حاربونا قد ايه النبي اقر المبدأ ده اوعوا تنسوا يا اهل غزة يا اللي اتحاصرتوا في شعب ابي طالب يا اللي اتحاصرتوا لسه متحاصرين لغاية الوقت اصبروا انتوا ماشيين على طريق النبي عليه الصلاة والسلام انتوا بيحصل لكم نفس اللي حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام وتسد الازمة يا جماعة وتنفجر الازمة وتولع الازمة لدرجة ياما الصحابة داقوا ياما الصحابة شافوا لو كان الفكر الصحابة ان الدين صوم وصلاة ما كانش حد مننا الوقت مسلم ولكن الصحابة عاشوا عشان الدين هتعيشي امتى هتعيشي امتى عشان الاسلام هتشيل المهمة اللي الصحابة شالوها امتى عرفتوا ليه الرسول فضل ثلاث سنين يربي الصحابة في دعوة سرية في دار الارقم لانه كان عارف الحاجات الرهيبة اللي لسه هتقابلهم كان بيربيهم عشان يستحملهم تخيلوا الصحابة جوه الشعب تخيلوا مع كل دخلة ليل مكة كلها تسمع صراخ اطفال المسلمين من الجوع تخيلي ولادك جنبك بيصرخوا من الجوع كل ليلة لا معاكي فلوس تجيب لهم حاجة ولا حد راضي يبيع لكم حاجة تخيلوا المية المية كانت بتتباع يا جماعة غلوا عليهم المية ما رضوش يدوهم مية تخيلي ابنك هيموت على بق مية ومش قادرة تديه تخيلي بنتك تخيلوا يا جماعة لو صيام ومفيش مية ان احنا نفطر عليها هنعمل ايه تخيلوا يا اخواني تخيلوا النساء لما يتطلقوا النساء الهاشميات يتطلقوا بنات النبي يتطلقوا ليه عشان كل واحده تخيل ان بنتك تيجي متطلقه عندك وتقعد لا لسبب غير لانك قلت لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجاله الرجاله كان الراجل يخرج يشتري لاولاده حاجه التجار يقعدوا يغلوا عليه ممنوع محدش يقدر يبيع اصلا محدش مكه اعلنتها اعلنتها قدام قريش اما ان تكونوا مع قريش او مع الارهاب اللي هيدي اكل لمحمد يبقى معاه اللي هيواسي محمد يبقى معاه اللي مش هيناصرنا على قتل محمد يبقى معاه تخيلوا يا جماعه اللي حصل تخيلوا ان سعد بن ابي وقاص مره كان بيقضي حاجته بيتبول سمع صوت بيشوف ايه لقى جلد بعير حمار مثلا مات وجلده اتعفن ونشف خده غسله تخيل الجوع اللي يوصلك انك تاخد جلد حمار ميت تغسله من العفن ويطحنه ويخلطه بالميه ويعمله عجينه ويفضل ثلاث ايام ياكل منه جوع ايه اللي وصلهم لدي ده سعد بن ابي وقاص من الاغنياء امال الفقراء عملوا ايه سعد بن ابي وقاص بيقول ذات مره لقى حاجه رطبه كده على الارض فشالها وحطها في بقه بيقول والى الان لا ادري ما هي لغايه الوقت انا مش عارف ايه الحاجه الرطبه دي تخيلوا الجوع اللي يوصلك لدرجه انك ما عدتش عارفه انت بتاكل ايه الجوع اللي يوصلك لدرجه انك ما عدتش عارف انت بتاكل ايه قد ايه مشوا على الجمر انا بحكي لكم عن 1800 يوم من حياه الصحابه 1800 يوم من حياه محمد والذين معه 1800 يوم ب 1800 سنه كل يوم منهم كان ضربه اسلام واحد مننا كل يوم منهم كان ضربه اسلام بلد من بلادنا تخيلوا ده دفعوا ايه واستحملوا قد ايه تخيل ان ولادك جنبك بيموتوا بامراض المجاعات وانت ما انتش عارفه تعملي حاجه خديجه قدام خديجه بعد كانت اغنى نساء قريش ما عادش معاها حاجه وواقفين محاربين وصول اي امدادات بره بناتها قدامها بياكلوا ورق الشجر تخيلي انك انت بناتك ياكلوا ورق الشجر قدام عينك وهم اطفال تخيلوا يا جماعه الفقر وصل لدرجة ان المسلمين كلوا ورق الشجر كلوه الرسول كلا ورق ورق الشجر عليه الصلاة والسلام لغاية ما تقرحت شفاه النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين بقوا لما يخرجوا ياخدوا حاجتهم يخرجوا زي البعير زي الإبل لأنهم بياكلوا ورق شجر زي البعير وزي الإبل المية مش لاقيينها الأكل مش لاقيينه الأمن مش لاقيينه النبي مهدد بالاغتيال اولادهم بيموتوا قدام عينيهم ابو جهل ابو جهل هو والعيون بتاعته واقفين حوالين الشعب منعين اي حد انه يدخل منعين اي حد انه يوصل اي امدادات على الاطلاق كانت مخاطره ان حد يواسيهم باي فلوس كانت تتصادر على طول اي امدادات ابو لهب لما كانت تيجي قافله من بره كان يروح لهم اياكم حد يبيع لمحمد واللي معاه وانا هدفع لكم ازيد من اللي هم يدفعوه يجوا الصحابه يخرجوا يشتروا ما يرضوش يبيعوا لهم ويغلوا عليهم يرجع الراجل لاولاده ولاده بيصرخوا من الجوع ما هوش عارف يعمل ايه جربت ان ولادك يقعدوا يصرخوا ويشدوا في رجليك من الجوع يقولوا لك اخرج هات لنا اي حاجه دور لنا على اي اكل تخرج ما تلاقيش حاجه راجع وانت عارف ان هم بيموتوا من الجوع ان هم بيتلووا من الجوع مين فينا جرب ده عشان الدين يا جماعه الدين ما قامش غير كده الدين ما قامش غير بالتضحيات دي الدين ما قامش غير بالفدائيه دي الدين ما قامش غير لما في ناس ضحت بعمرها عشانه للدرجه دي الدين ما قامش يا جماعه غير لما في ناس عاشت عشانه انما كلمه مسلم في البطاقه لا يا جماعه شوفوا الناس حصل لها ايه شوفوا الصحابه اتاذوا في كل حته من جسمهم ازاي جبال مكه شهدت على جثث الشهداء شوارع مكه كل حاجه كانت شاهده على التعذيب ويستمر التعذيب ثلاث سنين 1080 يوم 1080 يوم لحد ما يجي الفرج اخيرا بعد ثلاث سنين من الجوع الرهيب بس يجي الفرج من الله من فوق من السماء يا جماعه مش من عند البشر لما البشر بصائرهم اتعمت وقلوبهم تحجرت من الظلم ربنا يرسل جندي من جنوده حشره حشره اسمها حشره الارض لانها بتقرض بتقرض الحاجه يرسلها تدخل جوه الكعبه تاكل الصحيفه ما عدا كلمه باسمك اللهم يتنزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفوا ان الصحيفه اتاكلت ما عدا باسمك اللهم الرسول يروح يقول لابو طالب ابو طالب يجري على الكعبه يلاقي المشركين في معركه ضاريه وسط الكعبه انصار استمرار المقاطعه بيتشكلوا مع انصار ان المقاطعه تخلص من باب المروءه رغم ان هم كفار ان المقاطعه تخلص يتشاكل المطعم ابن عدي او المطعم ابن عدي يتشاكل ويغضب ويجري يفتح باب الكعبه عشان يدخل يجيب الصحيفه يقطعها فاذا بالصحيفه متاكله فاذا برحمه الله سبقت رحمه البشر فاذا بالكرامات المرحله دي كان كلها كرامات المرحله دي هي اللي تشق فيها القمر يا جماعه نبقى القمر الشعب ده هو اللي النبي عليه الصلاه والسلام ربنا قيد له خندق من نار منع ابو جهل من انه يوصل له المرحله دي هي اللي دبت الارض اكلت الصحيفه اللي باسمك اللهم معجزات بس ما اسلموش ما اسلموش هو فرعون لما شاف ابن الماشطه بينطق وهو رضيع وبيقول اصبري يا اماه وهو بيرميها في الزيت المغلي كان اسلم دي قلوب انتهت خلاص دي قلوب اتحجرت خلاص وبعد ثلاث سنين بعد ثلاث سنين يخرج الصحابة تاني يبيعوا ويشتروا تاني ياكلوا ويشربوا تاني ينطلقوا في مكة تاني تاني بعد ثلاث سنين حصار رهيب يخرج الإسلام منتصر زي إخواننا في غزة ما خرجوا بعد الحصار منتصرين يخرج الإسلام منتصر ياخد الصحابة في هجرة الحبشة وبعد كده في شعب أبي طالب ياخدوا إيه ياخدوا امتياز مع شهادة تقدير ياخدوا امتياز مع مرتبة شرف يخرجوا صمدين يخرجوا ثابتين يخرجوا دينهم ثابت ولكن يا جماعة ولكن مجموعة من المسلمين في مكة مضطهدين لسه ومجموعة من المسلمين في هجرة الحبشة راحوا قدامهم 14 سنة على ما يجوا للمدينة المنورة النبي ما جابهمش ليه ليه بعد هجرة المدينة النبي ما استدعاش المسلمين اللي في الحبشة ليه ما استدعاهمش غير بعد صلح الحديبية لأن صلح الحديبية بداية الانفتاح الدعوي خلاص والنبي كان باعت أكتر ناس تقدر تشتغل في الدعوة مصعب بن عمير وعبد الرحمن بن عوف وام حبيبه بنت ابو سفيان وعثمان بن عفان ورقيه بنت عظماء فلما اتفتحت الدعوه بقى في احتياج ليهم النبي كان عاينهم النبي كان عاينهم لوقت الاحتياج النبي كل حاجه بيعملها الحكمه تخطيط رهيب اعجاز اعجاز وتأييد من الله سبحانه وتعالى يخرج المسلمين من الشعب يخرج المسلمين من الشعب يا جماعه منتصرين كسبانين كسبانين ايه يعني ايه اللي, إيه اللي كسبوه اول حاجه كسبانين في الدعوه الدعوه ما وقفتش يوم واحد في الشعب انما كان بيخرج يكلم الناس وكان بيروح في منى يلف على الناس عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه والسلام دعا وانتشرت الدعوه ايام الشعب في في, في غفار وفي دوس وفي اليمن وفي الحبشه خرجنا منتصرين دعويا خرجنا منتصرين تربويا الصحابه اتربوا الصحابه اتمتنهم الصحابه ات ات اتربوا جوه النار بتاعه شعب ابي طالب طلعوا بعد كده النبي يبعتهم في غزوه اسمها غزوه الخبط غزوه ورق الشجر ياكلوا ورق الشجر فيها ليه ما هم اتدربوا على ورق الشجر خلاص ما هم قعدوا ثلاث سنين ياكلوه لحد ما في الاخر يعني يمكن بقوا هيعملوه صواني ومقلي ومسلوق من كتر ما كانوا ورق الشجر واستطعموه في الاخر خلاص اتربوا بعد كده يتبعتوا في تبوك يشدقوا عطش ما فيش حد في البشر داقوا المراه الاعرابيه يقولوا لها فين الميه تقول لهم ايها ايها انتوا فين والميه فين هما بيموتوا من العطش ويستحملوا لان الشعب اتربوا فيه بعد كده في الفقر يدوقوا فقر رهيب ما كانش عندهم لبس اكتر من صوب واحد لكل واحد في المدينه مصعب يموت ما عندوش غير صوب واحد النساء لما ينزل حكم الحجاب ما فيش حاجه اسمها يشتروا هدوم يعملوا بها طرحه يشقوا هدومهم عشان يلبسوا طرحه لان ما فهمش ما فيش حاجه اسمها اصلا يشتروا حاجه جديده استحملهم كان الشعب تربيه رهيبه الشعب كان كسب للراي العام الراي العام كله ذهل ايه المسلمين دول الراي العام صوره الاسلام في جزيره العرب مين اللي صمدوا على شعب ابي طالب دول مين اللي صمدوا على هجره الحبشه دول ايه ده زي بالظبط ما غزه اسهلت العالم بصمودها قدام قنابل الفسفور اليهوديه المسلمين اذهلوا العرب بصمودهم قدام شعب ابي طالب واكل ورق الشجر وهجره الحبشه خرجنا المشركين بتوع بني بني بني هاشم وبني عبد المطلب كلهم معانا ليه ليه الموقف البطولي العميد بني هاشم ابو طالب ليه يا جماعه لان الاسلام كسب الكل باخلاقه بهر الكل باخلاقه الاسلام كسب المعركه الاعلاميه وقت اليهود بينكلوا بينا وهم اللي قدام العالم براء واحنا اللي مجرمين الوقت المعركه الاعلاميه مهزومين فيها العلمانيين هم اللي بيصدروا الجرايد اللي الناس بتشتريها كل يوم الصبح مين يعمل جريده اسلاميه يا اعلاميين امه محمد مين يعمل جريده اسلاميه يا صحفيين امه محمد فاذا دخلتموه فانكم غالبون مين يقوم يعمل جريده اسلاميه يرحم شعوبنا ويرحم شعب مصر من الجرايد العلمانيه اللي بتتقري كل يوم وبيتسمم دماغ الناس بيها مين يا جماعه النبي عليه الصلاه والسلام يخرج منتصر الصحابه كلهم اتلفوا حواليه نصره ربنا في الشعب نزول سورة القمر كان في الشعب يا جماعة ده من القرآن اللي نزل في الشعب وربنا بيقول للصحابة سيهزم الجمع سيهزم الجمع ويولون الدبر ما تخافوش اللي محاصرينكم دول بكرة هيبقوا أسرى في إيديكم يوم بدر تعملوا فيهم اللي انتوا عايزينه انتوا بكرة اللي هتنتصروا عمر يبص كده ننتصر يا رب اي جمع هذا يا رب هو فين يا رب ده احنا يا رب مش قادرين حد منا يامن على نفسه انه يتقتل ولا انه يموت من الجوع ويتشق القمر في منى في اثناء الشعب نصره للمسلمين ومعجزه من الله وفي ايام الشعب حصل حاجه رهيبه المدينه المنوره كان في الاوس والخزرج حصل حرب بينهم ايام الشعب اسمها حرب بعاث اتقتل فيها صناديد الكفر في المدينة لولا الحرب دي ما كانش الاسلام دخل المدينة كان الرسول جه يهاجر لقى ابو دهب وابو جهل تانيين في المدينة المنورة يعني ربنا بيرتب لنا المدينة واحنا في الشعب ابشري يا امة محمد واحنا في عز الازمة الوقتي ربنا بيرتب لنا الفرج ابشر يا كل مبتلى ابشري يا كل مكروبة ممكن يكون الفرج بيتنسج الوقتي وانت ما انتش حاسة ولا دارية ابشروا ابشر يا كل مبتلى يا كل كل مريض يا كل واحد شايل هم نصر الدين ربنا سبحانه وتعالى وبعد الشعب يخرج المسلمين من شعب ابي طالب منتصرين ثابتين صامدين الاسلام اتعرض لامتحانين رهاب يا جماعه ال1800 يوم دول جمعتهم مع بعض ليه عشان اقول لكم الاسلام اتعرض لامتحانين رهاب قد ايه امتحان هجره الحبشه اللي نجحوا فيه بامتياز وامتحان شعب ابي طالب اللي نجحوا فيه بامتياز يخرج المسلمين بعد الشعب للاسف الشديد يخرج المسلمين بعد الشعب خلاص ابو طالب بقى راجل كبير عنده 80 سنه بيموت بيموت خلاص ما عادش قادر يتحرك خديجة تخرج الجوع انهكها شهور وهتموت رضي الله عنها خلاص ما عادتش قادرة السيدة خديجة ده بقى عندها كام سنة الوقت السيدة خديجة رضي الله عنها ده بعدها حاجة وستين سنة يخرج الصحابة من الشعب يخرجوا منتصرين ولكن ممزقين جزء في الحبشة الله أعلم بأحواله بقيادة جعفر وجزء في مكة بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى مرحلة تمزيق كان المتوقع يا جماعة كان المتوقع ان الفترة دي تبقى فترة انفراج كان المتوقع ان خلاص يحصل انفراجة في الدعوة ولكن يحصل حدث يقلب كل الموازين يحصل حدث للأسف يطمع المشركين في القضاء على الإسلام تاني يحصل حدث للأسف يطمع المشركين إنهم يقضوا على الرسول تاني يموت أبو طالب عميد بني هاشم اللي حمى النبي عليه الصلاة والسلام في مواقف بطولية خالدة يموت أبو طالب ويترفع الحماية البشرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأول مرة رسول الله يتمد إيدين الكفار عليه والأول مرة رسول الله في الحرم يعتدى عليه والأول مرة رسول الله في شوارع مكة يتعمل فيه اللي اتعمل في الصحابة في السنين اللي فاتت والأول مرة يوقن رسول الله إن مكة مش هي مش هي البلد اللي الإسلام هيخرج منها للعالم خلاص مش مكة لازم في بلد تانية لازم في ملجأ تاني لازم ملاذ تاني ويدخل الرسول في عام الأحزان في العام اللي اجتمعت عليه الأحزان من كل ناحية في عام الحزن اللي هنتكلم عنه المرة الجاية نبعت رسالة للصحابة في آخر الدرس ده مش هننساكم مش هننساكم يا اللي استحملتوا الثلاث سنين التعذيب الرهيب في المرحلة الجهرية مش هننساكم يا اللي استحملتوا الأذى في هجرة الحبشة مش هننساكم في حد ناس لهم لغتكم ولا ثقافتكم مش هننساكم يا اللي استحملتم شعب أبي طالب طالب ثلاث سنين وراء شجرة عشان تدفعوا ضريبة ان احنا نبقى مسلمين مش هننساكم والبرنامج ده دليل ان احنا مش ناسيينكم وكل البرامج اللي على الفضائيات الاسلامية اللي نصها بيتكلم عليكم انتم ونصها بيتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل ان احنا مش هننساكم ابدا وان حبكم اتحفر في قلوبنا محدش اتحارب دعوة في التاريخ زي الحرب اللي انتوا اتحاربتوها يا رسول الله يا حبيب الله يا اللي حبك ملأ قلوبنا ننساك ازاي ننساك ازاي وانت استحملت عشاننا اللي مفيش بشر استحمله يا رسول الله معلش مكة عدى منها عشر سنين ما عادش غير ثلاث سنين الثلاث غطات اللي جبريل غطهم لك حتى بلغ منك الجهد اول غطة منهم واول اشارة منهم كانت في الشعب النهاردة عامل حزن سنة واحدة هي الغطة الثانية بعد كده الطرد من مكة من بلدك حبيبتك هي الغطة الثالثة بعدها يا رسول الله بعدها مش فرج ده قصاد ثلاث غطات ثلاث انفجارات ثلاث انفراجات هائلة يا رسول الله أول انفراجة لما هتتفتح المدينة تاني انفراجة لما هتتفتح مكة تالت انفراجة لما هتتفتح جزيرة العرب في عام الوفود يا رسول الله ومش هتموت إلا زي ما اتضغط عليك ثلاث مرات ينفرج وينفتح العالم قدامك مش هتموت إلا والبعثات العالمية لفتح العالم وأول بلد بعت لها الفتوحات كانت فلسطين قبل ما تموت بعث أسامة مش هتموت غير وانت شايف الإسلام بيخرج للعالم يا رسول الله العشر سنين اللي فاتوا في مكة اتكلمنا عنهم في اربع حلقات احنا الوقت اربع حلقات كانوا مقدمة للسلسلة واربع حلقات اتكلمنا عن العشر سنين اللي فاتوا الثلاث سنين الجايين هنتكلم عنهم في اربع حلقات برضو ان شاء الله ليه الثلاث سنين دول ايه الثلاث سنين دول عامل حزن دول الاسراء والمعراج الفرح بقى اللي ربنا بدل به الحزن وغسل به قلب النبي عليه الصلاة والسلام الثلاث سنين دول دول الانفراجة اللي ربنا فرجها على قلب النبي الثلاث سنين دول الطائف والعرض على القبائل وبعت العقبة لسه لنا اربع مرات يا جماعة بإذن الله سبحانه وتعالى بكرة إن شاء الله هنتكلم مع توالي الأحزان على رسول الله مع السنة اللي بطلها هو محمد بس عليه الصلاة والسلام النهاردة كنا بنتكلم عن الصحابة والرسول ولكن بكرة الرسول بس بكرة كل اللي حصل في الصحابة هيحصل فيه هو لوحده مكة كلها هتتفرغ لتعذيبه مكة كلها هتتفرغ لإيذائه مكة كلها هتتفرغ للنيل منه مكة هتبقى قضيتها كلها محمد عليه الصلاة والسلام معلش يا حبيب الله معلش بكرة هنعرف يا جماعة لماذا محمد بكرة كلنا هنعرف ليه محمد ليه هو حبيب الله عليه الصلاة والسلام قبل ما اسيبكم ان شاء الله انا عايز اوصيكم يا اخوان يا جماعه انا عايز اقول لكم ان رمضان النهارده خلاص دي الحلقه العاشره يعني يعني رمضان خلاص يا جماعه رمضان رمضان ب... ب... رمضان انتهى خلاص رمضان طولته خلص طولت رمضان انا عايزك تقفي مع نفسك الوقت وتسالي نفسك صحيفتك زادت ايه في ال10 ايام اللي فاتوا زادت كام جلسه ضحى زادت كام تهجد زادت كام قيام ليل كام ركعه زادت كام تكبيره احرام صحيفتك زادت كام خاتمه قران يا ترى في ال10 ايام اللي فاتوا واقفه مع ثلث رمضان ما الثلث الاول زي ما عدى الثلث الثاني هيعدي والثلث الثالث هيعدي يا جماعه واقفه يا جماعه مع ال10 ايام اللي فاتوا اللي هيضيع منه رمضان دينه بيضيع اللي هيفرط في رمضان هيفرط في دينه ليل رمضان غير اي ليل الساعه الواحده من رمضان عمر جديد ربنا بيديهولك جنب عمرك حياه جديده ربنا بيديها لك جنب حياتك ال10 ايام اللي فاتوا اقف واسال نفسك ايه اللي اتغير فيهم قلبك اتغير قد ايه شهواتك اتعالج منها ايه امراض نفسك اتزكى منها ايه صفاتك همك همك وتفكيرك وطموحك في الحياه اتغير منه ايه سلوكك اخلاقك يا جماعه العشر ايام اللي فاتوا دول لازم واقفه نشوف احنا خرجنا منهم بايه لان العشر ايام اللي في النص دول هم اللي بعدهم على طول الاعتكاف هم اللي بعدهم على طول جوار الله في بيته هم اللي بعدهم على طول تحري ليله القدر العشر ايام اللي في النص لازم نتعب فيهم عشان نفوز بليله القدر عشان لما ربنا يشوف تعبنا سبحانه وتعالى يصطفينا للفائزين بليله القدر في العشر الاواخر العشر ايام اللي في النص دول لازم بقى لازم من الوقت تحط لنفسك هدف انا هتغير فيهم قد ايه انا ميزاني هتقله فيهم بايه الكفه اليمين بتاعت الميزان هنتقلها بايه والكفه الشمال اللي اتملت ذنوب هنخف منها بايه لو ما كنتش اتعتقت في التلت الاولاني الحق التلت التاني الحقوا يا جماعه رمضان بيتسحب من بين ايدينا يا جماعه رمضان بيتسحب مننا واحنا مش واحنا مش عارفين نعمل حاجه التلت التاني هنتقل ميزاننا بايه ختمات القرآن ان احنا نختم كتاب ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نختم القرآن قد ايه يلا بقى يا شباب يلا نلحق بقى نخلص الختمه اللي احنا فيها ديت ونختم ختمه جديده قبل العشر الاواخر يلا يا جماعه نتقل ميزاننا بصله الارحام نوصل الارحام بتاعتنا بقى نصل ارحامنا يا جماعه نقرب من ربنا على قد ما نقدر يلا يا امه محمد زي ما العصاه بيقولوا عايزين نعيش حياتنا لحظه لحظه عايزين نعيش العشر ايام التانيين لحظه لحظه الليله ديت هي الليله الفعليه للبدايه بتاعه الثلث الثاني من رمضان باذن الله احنا دلوقتي في اول الثلث الثاني خلاص خلاص يا جماعه خلاص هنستنى ايه مستنيه ايه ومستني ايه ومستنيين ايه عشان نقوم ونجتهد قبل ما اسيبكم بوصيكم بوصيكم بسنه انا قلت لكم ان احنا عايزين نحيي سنن النبي عليه الصلاه والسلام بوصيكم بسنه من سنن النبي امبارح قلت لكم افشاء السلام النهارده احياء هم الامه على غير المسلمين النبي كان بيستحمل كانوا بيع بيعذبوه وخايف عليهم كانوا بيرضخوه بالحجاره وبيدعي لهم النبي عليه الصلاه والسلام كان بيعمل كل ده عشان ينقذ الناس من النار السنه اللي عايزين نحييها سنه بكاء النبي في قيام الليل من همه على انقاذ الكفار من النار السنه اللي عايزين نحييها احياء هم النبي في الامه احياء جهد انقاذ غير المسلمين يعني نعمل ايه الشباب اللي بيشتغلوا على النت ما تعرفش انك تنشر الدعوه من خلال النت لغير المسلمين ما تعرفوش يا شباب انكم تشاركوا الجمعيات اللي بتدعو غير المسلمين ما تعرفش يا اللي معاك لغات ولا ترجمه انك تشارك في ترجمه الكتب الاسلاميه ما تعرف... يا جماعه ده العالم 6 مليار 5 مليار كافر ومليار مسلم لو كل مسلم كلم خمسة كفار الدعوه وصلت للارض كلها يا جماعه عايزين نقوم يعني كتوصيه بسيطه كتوصيه بسيطه لاحياء هم النبي عليه الصلاه والسلام في الامه ان انا يعني عايزكم يا جماعه جمعيه تبليغ الاسلام الجمعيه اللي ربنا فتح على ايديها فتوحات عظيمه قوي بفضل الله عايز ندعمها يا جماعه عايز ندعمها يعني انا ما بحبش اقول يعني ارقام بصراحه ولكن يعني انا مضطر والله من شده الغيره الرهيبه على على نشر الاسلام في الارض خدوا الرقم ده واتصلوا بجمعيه تبليغ الاسلام الزكاه تجوز المجامع الفقهيه قالت الزكاه تجوز لهذه للدعوه الى الله الزكاه تجوز لانقاذ غير المسلمين من النار عشان المصاحف تتطبع بكل اللغات والاسلام ينتشر بكل اللغات لو كافر واحد جه يوم القيامه في ميزانك تخيلي عند ربنا يبقى مقامك ايه لو كافره واحده جت في ميزانك لو مسلم واحد اسلم بعد ما كان كافر في ميزانك في رمضان خدوا الرقم ده 0 10 6100 3 3 5 بس هو ده الرقم اللي انا عايز اقوله لكم نتصل ندعمهم بيع ذهبك ودعمني والله العظيم يا جماعه بيعوا بيعوا هدومكم وادعمهم ادعموا دعوه غير المسلمين انقاذ الناس من النار الناس بتتفلت منا للنار صفر عشرة ستة آلاف ومية تلاتة تلاتة خمسة للمرة الأخيرة صفر عشرة ستة آلاف ومية ثلاثة ثلاثة خمسة اللهم أحينا على سنة النبي محمد اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته اللهم احشرنا تحت لواء الحمد مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أبلغه منا السلام اللهم أخرج منا دعاة وداعيات اللهم اصطنعنا لنفسك اصنعنا على عينك اختارنا يا رب اجعلنا من جندك المخلصين يا رب تب علينا يا رب يا رب اعتق رقابنا الليلة من النار يا رب اجعله خير رمضان مر علينا في حياتنا يا رب تب علينا توبة ترضى بها عنا يا رب اخرجنا من رمضان احسن ما كنا يا رب بل اخرجنا من رمضان يا رب اخرجنا من رمضان وانت تائب علينا وانت او انت عاف عنا يا رب اخرجنا من رمضان معتق رقابنا من النار يا رب اعتق رقابنا من النار يا رب يا رب انصر الاسلام في الارض يا رب واهد غير المسلمين يا ارحم الراحمين كما هديت المسلمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبكرة إن شاء الله مع عام الحزن وجزاكم الله خير
قالوا لينا ليه محمد ابن عبد الله قلنا ليهم علشان رسولنا ورب اللي اصطفاه وربنا بعته لينا علشان ياخدنا من ايدينا